المرأة الكنعانية او الامم استطاعوا ان يدركوا تلك النعمة الغنية بينما الكتبة والفريسيون ظلوا عميانا وقادة لشعب اعمى ما كانش ليها اي شيء تعتمد عليه اي حق او اي وعد او اي رجاء لكن تقدمت وهي نظرة فقط لشخص المسيح ما بصيتش لعدم استحقاقها او ما بصيتش لخطورة الحالة بتاعتها لكن بصت للمسيح اللي عنده الحب وسلطان المغفرة وسلطان الرحمة عشان كده لما النفس تثق لانها كانت تتطلع باشتياق اليه وتبحث عنه وتترقبه قال لها ليكن لك كما تريدين يا سلام كلمة جميلة جدا كل واحد فينا يتمنى انه يسمعها لو تتحقق كل اللي انا عايزه وكل رغباتي وكل اللي انا اريده اه بس مش اي حاجة انت عايزه ليكن لك كما تريدين لان ارادتك اتفقت مع ارادة المسيح لابد ان تكون ارادتك كارادة المسيح تتفق ارادتك مع وصية المسيح حينئذ يكون لك كما تريد لو عايز ارتاح من جنوني ومن الشر محتاج لكلمة المسيح للشفاء لكن كلمة المسيح للشفاء دي مش هقدر اخدها الا اذا كان في استحقاق بالتوبة مش استحقاق على وعد ولا استحقاق على بر لكن استحقاق على اساس توبة عشان كده نتأكد ونفرح جدا ان مفيش حد يقدر يعوقنا عن لقائنا بالمسيح تلك المرأة الأممية الكنعانية العدوة الغريبة الملعونة اللي عليها حكم الموت اللي في كل عمق نجاستها اللي التلاميذ بيصرخوا فيها اقعدي ساكته وهو ده مش وقتك دلوقتي والمسيح مش جايلك والمسيح ما بيشتغلش الا لخراف بيت اسرائيل ما كانش في حاجه تقدر تعوقها عن لقائها بالمسيح واحنا برضك ما فيش حاجه تقدر تعوقنا عن لقائنا بالمسيح الا الخطيه اللي احنا مش عايزين نتوب عنها كان المسيح في مرات كتيره بيستخبى وما يتكلمش حد امام رياء الكتبة والفريسيين في اوقات كتيرة طلبوا ان يروا آية وفي اوقات كتيرة طلبوا ان يروا يسوع وفي اوقات كتيرة طلبوا ان هم يكلموه لكن المسيح بيختفي امام الرياء والكبرياء لكن ما بيقدرش يختفي قدام الاتضاع وقدام الرجاء وقدام الايمان طلعته من جوه البيت اخرجته عشان كده المرأة الكنعانية دي اللي اظهرت المسيح وقدرت تاخد من المسيح اللي هي عايزاه في ايمانها وثقتها في شخص المسيح وفي محبتها لبنتها وهو الايمان ده يرتبط بالمحبة ارتباط وثيق جدا ما نقدرش نفصلهم عن بعض ثقة يبقى في حب في مثابرة في لجاجة في رجاء كان موضوع قدامها في اتضاع في انصحاف وكل ده كان عمال يتزايد يتزايد يتزايد لحد ما تلاقى مع المسيح المسيح اوجد جواها توبة حقيقية قدرت تحرك جواها حاجات كتيرة ما كانش الوقت ليها ووقت الرحمة للأمم موجود لكن هي خدت في غير وقتها كان لسه الكرازة المسيح ما قررش انه يروحوا لأورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض لكن هي خدت في غير وقتها وجميل جدا النفس اللي تعرف تاخد حتى لو ما كانش وقتها لكن قدام المسيح أخذت في غير وقت الرحمة الذي لم يكن بعد قد أعلن للأمم يمكن تورينا قصة المرأة الكنعانية دي موضوع يعزي الإنسان أنه مهما تأخر الله في استجابة الطلبة أو لو كان في مصائب في حياة الإنسان أو تعب لولا مصيبة تلك المرأة في بنتها ما كانتش هتعرف المسيح لا هي ولا بنتها لكن الوقت اللي ربنا سمح فيه بالضيق وبالألم للمرأة دهيت وبالعذاب الألم ده كان بركة كبيرة جدا للمرأة دهيت من أجل أنها تكتشف المسيح وتصل إليه ما تزعلش لو في في حياتك بعض المضايقات أو الألم أو الضيق لكن تقدر تحول هذا الضيق إلى لقاء بشخص المسيح حتى لو ما كانش وقتك وحتى لو ما كانش ليك وعود او ما كانش ليك حق لو عندك ذلك الايمان وهذا الرجاء وتلك المثابره والاتضاع اللي يؤدي بيك الى توبه حقيقيه تستطيع انك تتمتع بشخص المسيح اه لو في الكنيسه في امراه كنعانيه واحده المرأة الكنعانية دي كانت أعظم خادمة خدمت بنتها أعظم خدمة مش إنها أكلتها وشربتها وجوزتها وجهزتها و... لكن خدمت بنتها أعظم خدمة في إنها وصلتها للمسيح في صراخها وفي طلباتها وتضرعاتها من أجل تلك النفس ابنتها لو كان في الكنيسة خدام زي المرأة الكنعانية ما كانش فيه نفس تفقد منا لو كان في خادم او خادمة بتصرخ في اتضاع وفي انسحاق وفي رجاء وفي مثابرة وفي ايمان وفي حب لجدنا كل نفس مطروحة وساقطة ومشردة ومهانة لجبنا كل نفس مجنونة الكنيسة ما زالت تفتقد إلى الكنعانية اللي تقدر تخلص واللي تقدر تجذب وتختطف نفوس من الموت في صرخاتها المتوالية قدرت توجد لبنتها خلاص وتوجد لبنتها رجاء اللطيف ان المرأة الكنعانية دي ما أبدتش أي تذمر نهائي بالرغم من العقبات الكثيرة اللي هي شافتها لكن لو تبصوا لمنظرها وتتخيلوا منظرها كده والمسيح بيقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب انا اعتقد انها ما كشرتش او يعني ما اشمئزتش لكن اعتقد انها ضحكت او ادت ابتسامة رقيقة وقالت له نعم يا سيد والكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربطها كان عندها ابتهاج ابتهاج مبني على اساس الرجاء في شخص المسيح رجاء ان المسيح ده يشفي بنتها ويحرر بنتها من موضوع الجنون اللي هي عايشه فيه محتاجين لناس مبتهجه بالله مبتهجه برجائها في المسيح حتى لو كانت الظروف اللي حواليها كلها صعبه حتى لو كان يبدو ان المسيح ضدا لها يؤنبها ويعنفها ويبكتها ويوبخها لكن بالرغم من هذا في ابتهاج بذلك الرجاء الموضوع امامها نعم يا سيد جميل ان الانسان في كل مره بيتقدم لسر التناول يفتكر موضوع المراه الكنعانيه دي دي المرأة الكنعانية بالرغم من إيمانها وحبها ورجائها ولجاجتها واتباعها ومثابرتها وتوبتها قالت آكل فتات آخد فتات سقطة واحنا بالرغم من خيبتنا وقساوة قلوبنا وعدم إيماننا و... وعدم اتباعنا وملناش رجاء وملناش اتباع وملناش اي حاجة خالص ولا حتى توبة وبمنتهى الجراءة نخش ناكل جسد ربنا ودمه وبعد ما ناكل جسد ربنا ودمه نقف نتكلم مع بعض ونهزر مع بعض اصل احنا بنين اه صحيح خراف ده الله لكن خراف لا يا حبيبي لا اللي قالوا عليها كلبة هي اللي استحقت انها مش تاخد فتاة استحقت ان يكون المسيح ليها ولبنتها عشان كده وانت بتتناول قول لربنا ان كانت الكلاب يا رب تاكل من الفتات الواقعة من مائدة اربابها فانا اشكر نعمتك اللي بالرغم اني ما عنديش اي حاجة من اللي كان عند المرأة الكنعانية لكن انت بتسمح انك تديني جسدك ودمك عشان احيا بيهم كانت نقطة التحول في خلاص البشرية عندما خرج المسيح الى نواحي سور وصيدا عندما خرج الى الامم عندما خرج الى الكلاب لكي ما يحول هؤلاء الكلاب الى قديسين بينما يسقط هؤلاء الذين يشعرون انهم حملان ولا يصلوا حتى الى رتبة الخنازير يا ريت واحنا واقفين نصلي نحط الصرخات اللي هي صرختها يا ابن داوود ارحمني يا سيد اعني ابنتي مجنونة جدا ان كان انسان يشعر بان الحالة لم تعد تقبل الاحتمال على انه يستمر في هذا الوضع من الدنس ومن الانحطاط ومن الفتور ومن التهاون ومن الاستهتار ومن الغش يقول له ابنتي مجنونة جدا مش عايزة تسمع كلام ولا تخضع تفضلوا نصلي
فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال إني أشفق على الجنة لأن الآن لهم ثلاثة أيام يتكئون معي يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق فقال له التلاميذ من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كما عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد ثم صرف الجمع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل ولربنا المجد دائما أبديا آمين هي شفنا المرة اللي فاتت خروج السيد المسيح من دورة اليهودية والجليل وان هو توجه ناحية الامم ناحية سور وصيدا وكان في هذا الخروج اتكلمنا عنه اشارة الى بحث السيد المسيح لخلاص الامم ودي كان اول مرة السيد المسيح يحتك بالامم ويطلع من دايرة اليهودية والجليل ويخش للامم في عمقهم شفنا الموقف اللي دار بينه وما بين تلك المرأة الكنعانية الفينيقية المرأة اللي ما كانش ليها وعد اللي ما كانش ليها بركة بل بالعكس كان ليها لعنة المرأة اللي كانت ليها هلاك او موت لان شعب الكنعانيين ربنا امر بابادتهم لكن شفنا ان هي تقدمت ملهاش رجاء او ملهاش شيء تستند عليه لا وعد ولا اي شيء تقدر انها تقرب بيه غير ان هي نظرت الى شخص السيد المسيح الى بره الى حنانه والى قدرته على الخلاص وبالرغم من ان السيد المسيح في الاول لم يجبها بكلمة وبعدين لما اتكلم معاها اتكلم معاها بقسوة جدا لدرجة ان وصفها بالكلاب وشفنا كأن السيد المسيح يبدو صامتا من الخارج او مؤنبا وموبخا لكن كان في نفس الوقت ايده بتسند قلبها وبتسند ايمانها وبتسند رجائها علشان كده في الاخر صرح او صرخ بصوت عظيم وقال لها عظيم هو ايمانك ليكن لك كما تريدين ويمكن تعتبر المرأة الكنعانية دهيت من اوائل الناس اللي اخدت رحمة في زمن لم يكن لها فيه رحمة يعني ما كانش لسه زمن الامم اتى لان المسيح اعلن لم اتي الا لبيت اسرائيل لكن هي خدت في غير ميعادها وفي غير اوانها وقبل زمن الرحمة بتاع الامم قدرت تقطف ليها تقطف ليها ثمرة رحمة بسبب رجائها واتباعها وتوبتها ومثابرتها ولجاجتها يقول الكتاب ان السيد المسيح بعد ما مدح ايمان المرأة الكنعانية دهيت يقول انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل وصعد الى جبل وجلس هناك هي لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح سبعة لما بيتكلم في الموقف ده بالذات بيقول ان هو بالرغم ان هو طلع من تخوم سور وصيدا لكن راح لحتة اسمها العشر مدن او ديكابوليس نسمع اسم كلمة العشر مدن ده كتير العشر مدن دي قريبة ما بين الجليل وما بين الامم ما بين سور وصيدا وكانت العشر مدن دي مليانة ناس امميين كتير ناس مش من اليهود ناس ملهمش وعود ناس ملهمش عهد او علاقة بينهم وبين يهوى فالسيد المسيح قعد في المنطقة دهيت لفترة والناس لما سمعت معجزة المرأة الكنعانية ان هو شفى بنتها بالرغم انها امرأة كنعانية وبالرغم انها اليهود بيبصلهم ككلاب وبالرغم انها ملهاش مواعيد وملهاش حق وبالرغم ان ده مش زمانها ناس كتيرة اتشجعت حتى من الامم مش من اليهود من الامم انها تيجي للمسيح وتقعد معاه وجابوا له مرضى عمي وعرج وخرس وشل ولدرجة ان يقول واخرون كثيرون يعني متى عايز يقول ان في ناس كتيرة جت بانواع امراض مختلفة وان في ناس كتيرة جت حتى من الامم وقعدوا تحت رجلين المسيح وكان تعبير لطيف قوي يقول كده وطرحوهم عند قدمي يسوع حطوهم تحت رجلين المسيح فالعمي والعرج والخرس والشل كلهم نالوا شفاء حتى بالرغم من انهم كانوا من الامم وبالرغم من انهم كانوا كلهم ليست لهم اي مواعيد رحمة او خلاص لكن موضوع الطرح عند رجلين المسيح من الموضوعات المهمة والمحببة جدا للنفس البشرية زي ما مريم راحت قعدت عند رجلين المسيح وزي ما المرأة الخاطئة لما دخلوا بيت سمعان الفريسي قعدت عند رجلين المسيح وكانت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها هي ان رجلين المسيح ليها اثر حلو قوي في النفس اللي تقدر انها تقعد عند رجلين المسيح معنى انهم قاعدين تحت رجلين المسيح انهم خاضعين لسيادة المسيح كان الخادم تملي يقعد عند رجلين السيد ولو الانسان قدر يحقق الموضوع ده في حياته انه يقعد باستمرار عند رجلين المسيح مقتفي اثار خطواته وشايف العمل اللي المسيح بيسير فيه لاجل خلاصه ولاجل راحته لو الانسان ليه اوقات كتيرة بيقعدها تحت رجلين المسيح هينال الشفاء من حاجات كتيرة جدا ان كان في ناس عمي ما بيشوفوش او الطريق مش واضح قدامهم وياما في اوقات كتيرة احنا بنكون ناس عميان مش شايفين ربنا مش شايفين الطريق مش شايفين الموقف كويس ناس بلا رؤية ناس ماشية بتخبط في اي حاجة فقاعدة تحت رجلين المسيح يستطيع الانسان انه ياخد رؤية واضحة لحياته رؤية واضحة لشخص السيد المسيح ان كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اذا كان هو نور العالم زي ما سمى نفسه فيقدر يدي النفس العميانة يقدر يديها رؤية واضحة العرج الانسان الاعرج ما بيقدرش يمشي في طريق مستقيم يمشي كده لان رجله بتحدف ويمكن الاعرج ده يمثل الانسان المتردد في طريقه مع ربنا مش قادر ياخد خط واضح ناحية الله شوية ماشي في الطريق الروحي وشوية في كآبة أو في فتور أو في انحراف أو في نزول للدنس أو في نزول للبغضة والكراهية يعرج ما بين الفرقتين أو حتى إنسان مشلول إرادته مسلوبة مش قادر يصنع أي شيء مطلقا او انسان اخرس العلاقة ما بينهم بين الله مفيش ان كان من ضمن او الحاجات الاساسية اللي تقول ان الواحد علاقة مع ربنا هي الصلاة بس الصلاة مش بمعنى تأدية الواجب او ان احنا نقر شوية مزامير انسان من غير حياة صلاة ما يقدرش يبقى له علاقة بربنا ما يقدرش يعرف ربنا فده الانسان الاخرس اللي مش قادر يحقق علاقة حقيقية او اتصال حقيقي ما بينه وبين الله يقول ان كل الناس دي اللي اتحطت تحت رجلين المسيح نالت الشفاء وبعدين متى يقول تعبير لطيف قوي لما بس تلاقت كده الجموع ان العمي بيبصروا والشل بيتحركوا والعرج بيمشوا كويس والقرص بيتكلموا وتعجبوا جدا ومجدوا اله اسرائيل التعبير ده غريب ما قالش مجدوا الله لكن قال مجدوا اله اسرائيل ليه لان احنا لسه قايلين ان اغلب الناس دي كانت ناس اممية ما تعرفش حاجة عن يهوى ما تعرفش حاجة عن اله اسرائيل لكن لما اكتشفوا اله اسرائيل المختلف عن الهتهم اللي مختلف عن عشتاروت واللي مختلف عن بال واللي مختلف عن كل الالهة الاخرى مجدوا يهوه ولأول مرة يعلن يهوى بصورة واضحة للأمم مجدوا إله إسرائيل مجدوا الآلهة أو الإله بتاع شعب إسرائيل الشعب المختار لأول مرة يختبروه لأول مرة يتلامسوا معاه لأول مرة ينالوا شفاء منه فمجدوا إله إسرائيل موضوع القعاد تحت رجلين المسيح ده حتى للإنسان اللي ملوش عهد او الانسان اللي مش مدعو او الانسان اللي ملوش وعد او الانسان اللي لسه مش الزمن بتاعه
يخليه يكتشف يهوى ذلك الاله القوي ذلك الاله المحب ذلك الانسان الاله الذي يغفر
زي ما بنشوف بعد كده ربنا بيعمل معاهم معجزة اشباع الجموع الاربع تلاف من السبع خبزات وصغار السمك ما كانتش الفكرة ان المسيح بيعلن قدرته على الاشباع فقط لكن الاجمل من كده ان المسيح بيظهر هنا ايه قال الكلمة اللي قالها ايه اني اشفق على الجمع ان يهوى ده مش بيعلن قدرته وبيعلن جبروته ومجده لكن ده بيعلن حنانه وحبه ورحمته حتى لهؤلاء الامم اللي مش مختارين اللي ملهمش مواعيد عشان كده موضوع القعدة تحت رجلين المسيح النفس اللي بتدرب نفسها ان يبقى ليها فترات قعدة تحت رجلين المسيح مش هتكتشف فقط قدرة الله العجيبة على سمع كل شيء لكن هتكتشف حاجة أحلى من كده هتكتشف حبه وشفقته ورحمته قبل قدرته ان الله يشفق على الانسان ان الله يحب الانسان احنا للاسف نعرف كويس ان الله قادر وان ربنا يقدر يعمل حاجات كتيرة جدا ومعجزات وممكن يحل صعاب ومشاكل كتيرة جدا نعرف دي كويس لكن ما بنقدرش نشعر انه عشان خاطري انا هيعمل الحكاية دهيت لانه بيشفق عليا لانه بيحبني دي ما بنقدرش نختبرها او نعيشها لكن الجميل على كده ان السيد المسيح بيعلن اني اشفق على الجمع رحمة وحنان وشفقة من السيد المسيح لكل الناس لكل الناس مش بس الناس اللي ليهم وضع او ليهم مركز ديني او ليهم دعوة روحية لكن شفقة الله ورحمته ومحبته يقدر يلمسها كل انسان قاعد تحت رجلين المسيح دول قعدوا معاه ثلاث ايام ثلاث ايام يا ترى الثلاث ايام دول كان الواحد فيهم بيصحى وينام يلاقي المسيح موجود وهم اكيد ما قدروش يعني يبقوا صاحيين الثلاث ايام كانوا بيناموا ويقوموا يلاقوا المسيح موجود كان ممكن يكون معاهم اكل اول يوم خلصوه لكن فضلوا قاعدين معاه بقية اليومين التانيين قاعدين تحت رجليه بيختبروا عمله وبيختبروا رحمته وبيختبروا شفقته المسيح عمل معجزة إشباع الجموع مرتين مرة في نهاية خدمته في الجليل لما شبع الخمس تلاف من الخمس خبزات والسمكتين ومرة في نهاية خدمته مع الأمم لما أشبع الأربع تلاف كان ممكن المسيح يعمل المعجزة دي باستمرار لكن لا كان ليه هدف معين انه يعملها مرتين بس وما تتكررش كان ممكن يعملها مرة واحدة لكن هو عملها مرتين هو ما كررش المعجزة دي باستمرار والدليل على كده ان لما التلاميذ جاعوا لما كانوا ماشيين يوم السبت اضطروا ان هم يفرقوا السنابل بتاعة الايه الحقل كان ممكن نزل لهم اكل من السماء لكن قال لهم لا موضوع اشباع الجموع ده ما هياش عملية اكل وشرب ده بولس الرسول يعني اللي عاش ملتصق بربنا جدا يقول ان احنا في جوع وعطش وعري كان بيجوع وبيعطش طب ما ربنا نزلوش اكل من السماء ليه ويمكن يوحنا الرسول وضح الحته دي بالذات لما المسيح وبخ الناس قال لهم انتوا بتطلبوني ليس لانكم رايتم معجزات وامنتم ولكنكم اكلتم من الخبز فايه فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الايه الباقي ان شغلة المسيح انه كان يشبع شوية ناس وخلاص لكن كان العمل اعمق من كده من خلال ان المسيح بيقدم نفسه كشبع للنفس البشرية عشان كده عمل المعجزة مرتين مرة مع اليهود ومرة مع الامم مرة في الجليل ومرة بعد ما كان نواحي تخوم سور وصيدا واللي فينا بيدرس الكتاب المقدس يلاقي ملاحظة لطيفة ان في نهاية كل خدمة المسيح كان بيعملها في منطقة معينة كان بيعمل وليمة يأكل الناس فيها يعني في نهاية خدمته في منطقة الجليل عمل الوليمة بتاعته وشبع الخمس تلاف من الخمس خبزات والسمكتين في نهاية خدمته في الأمم شبع الأمميين دول من السبع خبزات وصغار السمك في نهاية خدمته في أورشليم صنع وليمة الإيه؟ العشاء الرباني كسر الخبز والخمر بعد ما المسيح شبع الخمس تلاف في منطقة الجليل ما نسمعش انه راح خدم تاني في منطقة الجليل ما راحش تاني هناك لان كان في الوقت ده عارفين القصة اللي خدناها من اصحاحون ان هيرودس قال عليه ان هو ايه يوحنا الايه المعمدان وكان الجليل تبع مين هيرودس ما راحش المسيح تاني منطقة الجليل لكن قبل ما يمشي كان عمل لهم الوليمة دي ومشبع الناس في خدمته بين الامم في نواحي سور وصيدا بعد ما خلصها عمل الوليمة دي وبعد ما شافها ناس كتيرة جدا شبع الاربع تلاف ومن بعد اللحظة دي بقت خدمة المسيح كلها مركزة في أورشليم وفي نهاية خدمته في أورشليم في يوم خميس العهد صنع وليمة العشاء الإيه؟ الرباني كأن السيد المسيح في نهاية خدمته لكل طائفة ولكل إنسان ما يسيبش الإنسان بتاعه جعان لكن بيقدم نفسه كخبز للحياة كشبع للحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش المسيح شبع اللي في الجليل وشبع اللي في اليهودية وشبع الأمم قدم نفسه كخبزة مكسورة كخبزة مكسورة عشان كده تبص تلاقوا استخدم نفس التعبير انه شكر وايه وكسر كخبزة مكسورة لشبع الإنسان ولراحة الإنسان تقدم المسيح وصنع هذا الشبع في كل منطقة كان بيختم فيها كان يعطي شفاء راحة من الألم ومن المرض ومن العجز ويعطي شبع للنفس ولو قدرنا ان احنا نختبر اختبار انطرحنا تحت قدمي يسوع لكي ما نستطيع ان ننال الشفاء والراحة من كل الم ومن كل وجع ولكي ما نستطيع ان ننال الشبع من كل جوع ومن كل احتياج سواء كان نفسي او مادي او روحي كأن المسيح في كلمة إني أشفق على الجمع لأن لهم ثلاثة أيام بيعلن خبر حلو قوي لينا إن ربنا بيقدر تعب الإنسان قوي الناس دي اتبهدلت في النوم الناس دي جاعت الناس دي تعبت في المكوث معايا وفي القعاد معايا انا اقدر عملهم كويس وتعبهم وجهدهم عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب لان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبه ده حتى اسرائيل الخائنه الزانيه التي غنت عنه ورفضته يقول لها لا ذكرت لك محبتك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية أنا فاكر محبتك وإنك طلعت مشيتي ورايا في البرية مدة أربعين سنة في القصر دول أنا ما نسيتهمش حتى في سفر الرؤيا الله يتعامل مع كل نفس ويقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك ومحبتك واحتمالك أنا عارف عارف الساعات اللي انت قطعتها من وقتك وجيت اديتهاني عارف المجهود برغم انك كنت تعبان جسديا جدا لكن قمت وصليت لي لكن جيت وحضرت كلمتي الله لا يكون مديون ابدا للانسان اذا كان كأس ماء بارد لا يضيع اجره فالله يحفظ لكل واحد كل محبة حتى لو كانت قليلة او حتى لو كانت محبة نفعية لكن الله جميل جدا في معاملته للانسان ما بينساش حاجة بل بيهتم بكل احتياجات الانسان إني أشفق على الجمع لأن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون حتى لو كان معهم أكل أكلهم خلص ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق طمن أن ربنا عامل حسابه لكل خطوة أنت بتخطوها ما يهونش عليه انك تخور في الطريق ساعات النفس البشرية كده تقول يعني طب بس لو الحرب طولت عليا شوية او الضيقة او الخطية او الشهوة زادت عليا شوية طب ما انا هضيع مش هستحمل كنت بعرف هستحمل النهاردة مش هستحمل بكرة يقول لك هو عامل حسابه انك ما تخورش في الطريق وان هو مش بس مجرد ان ادى الاهتمامات الروحية او الشبع الروحي لكن ايضا يعطي الشبع الجسدي اهتم بكل احتياجاتهم فقالوا له تلاميذه من اين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده نجيب منين الله ده لسه كان عاملها قدامكو ورجع كل واحد فيكو شايل قفة محدش فكر انه يقول له يا رب ما انت عملتها قبل كده وشبعتهم من خمس خبزات طب ده احنا دلوقتي عندنا اكتر عندنا سبعة يعني العملية بالنسبة لك تبقى ايه اسهل لكن محدش قال له فإن يقولوا الآباء كده كلمة حلوة يا ريت تحفظوها نسيان الاختبارات في الماضي يولد الشكوك في الحاضر الواحد اللي بينسى عمل ربنا ومعجزات الله ومراحم الله معاه وما بقعدش يفتكرها عشان كده كنت بقول لكم في اول سفر التسنيه مهم جدا ان الانسان يتذكر باستمرار عمل الله معاه لو الانسان نسي عمل ربنا معاه ونسي رحمة ربنا عليه هيعيش في الوقت الحاضر في شكوك منين قد يكون يعني قالوا طب هو المرة اللي فاتت اتصرف لوحده وهو اللي عرض كان في اول يوم حس ان الدنيا ليلت والدكاكين قفلت فهو اللي عرض واكلهم لكن احنا بقالنا ثلاث ايام هو ايه ما عرضش ما قالش يمكن ما عندوش او يمكن ملوش مزاج محدش منهم فكر ان هو يطلب وكان هو اللي بيفتح الموضوع اعطوهم انتم فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز طب وانت يا رب مش عارف لا هو عارف بس عايزهم هم يعرفوا بالظبط ايه اللي عندهم فقالوا له سبع خبزات وقليل من صغار السمك صغار السمك اللي هو البسارية اللي بيملحوه وبيعملوه سردين وده اللي كان ممكن يقعد معاهم يومين ثلاثة يعني. فقال لهم نفس الوعد اتكؤوهم فرقا فأتكؤوهم لكن لو كنتوا صاحيين واحنا بنقرا المعجزتين في فرق بين الاتكاء هنا والاتكاء في المعجزة اللي قبل كده بالعافية طبعا اه ان في المعجزة الاولانية اتكأوهم على العشب انما في المعجزة دي اتكأوهم على الارض وهنا يدينا لمسة حلوة او حاجة حلوة يورينا زمن من حدوث المعجزة التانية دي في المعجزة الاولانية كان في عشب يبقى الوقت ربيع كان في بداية الربيع كان في عشب في خضار في المعجزة الثانية ما كانش في عشب كانت الأرض اتحصدت وده يقول لنا إنه كان في أواخر الخريف يعني الفرق ما بين المعجزتين حوالي ست أشهر ست أشهر دول المسيح قعدهم في نواحي سور وصيدا والعشر مدن وإن كنا يفتكرين المرة اللي فاتت قلنا إن كان هدف المسيح في الاول قبل ما تروح المرأة الكنعانية وتكشف وجوده انه كان ياخد فترة خلوة هو تلاميذه كان عايز يقعد فترة كبيرة بعيد عن الجليل واضطرابات هيرودس وبعيد عن اورشليم واليهودية واضطرابات الكتبة والايه والفريسيين فخدهم في حتة بعيدة خالص عن اليهود خدهم ناحية الامم علشان دول الست اشهر الاخرانيين كان محتاج ان هو يديهم فترة تركيز وعمل اكبر بعيد عن الصراعات اللي دايرة حواليه سواء من هيرودس او من الكتب والفريسيين فكان الوقت ده وقت الخريف كانت الارض اتقلعت كلها مفيش عشب فقعدوا على الارض واخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجمع كأن في هذه الآية يظهر أن الله يحتاج باستمرار إلى أيدين التلاميذ علشان توزع كان ممكن سيد المسيح يوزع بنفسه أو هم يجوا لحد عنده لكن يعلم أن الله باستمرار يحتاج إلى أيدي معاونة ليه لكي ما تكون هناك يد الإنسان في خدمة الإنسان الآخر وإذا كان عندكم سبع خبزات وصغار السمك فيجب ان احنا نحسن استخدام ما عندنا وان احنا نقدمه للخير وللآخرين خدوا بالكم ان المفروض الاكل ده بواقي بواقي ناس اكلت يومين قبل كده وده اللي باقي الفضل بتاعتهم لكن كان موال عندهم وكان محتاج ان ده يتحط بين ايدين المسيح والمسيح يدي التلاميذ والتلاميذ هم اللي يوزعوا فقتلوا جميعهم ورفعوا وشبعوا اداهم لحد الامتلاء و ودول ناس كانوا صايمين بقالهم ثلاث ايام يعني كانوا جعانين كتير فكان الاكلين اربعة الاف لكن اتبقى منهم سبعة سلال ولازم نعرف نفرق ما بين القفة وما بين السلة القفة دي كانت اللي كانت مستخدمة عند اليهود مصنوعة من خوص وكان اليهود يعملوها ودي ممكن يشيلها واحد لكن السلال كانت موجودة عند الأمم كان الأمم هم اللي يستخدموا السلة والسلة دي عبارة عن إناء كبير جدا ممكن يساع إنسان كامل وده اللي شفناه لما كان بولس في دمشق في الأمم دلوه في إيه؟ في سل من على السور فكان السل ده بيستخدموه الأمم لكن اليهود بيستخدموا حاجة صغيرة اللي هي القفة عشان كده مهم قوي ان احنا نقف ونعمل مقارنة ما بين المعجزتين اللي عملهم السيد المسيح في اشباع الجموع المعجزة الاولانية بتاعت الخمس تلاف ترمز الى عمل الله مع اليهود مع كنيسة اليهود اما معجزة الاربع تلاف فترمز الى عمل الله مع الامم اسمها قالت كنيسة اليهود رقم خمسة بالنسبة لها مهم لأن الله قدم نفسه لليهود من خلال الخمس أسفار بتاعة موسى كخبز حياة ككلمة لله ليس بخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ودي في سفر التثنية والعهد القديم قايم على خمس أسفار موسى الخمسة العهد القديم بردك قايم على الخمس ذبايح ذبيحة المحرقة ذبيحة الخطية ذبيحة الإثم ذبيحة الشكر السلامة وتقدمة الإيه قربان دول الخمس ذبايح بتوع العهد القديم دول اللي ربنا من خلالهم قدم حياة لشعبه في العهد القديم من خلال الخمس ذبايح شعبه اليهودي او كنيسة العهد القديم كان لها حياة من خلال الخمسة ذبائح ومن خلال خمسة اسفار موسى وبعدين معاهم سمكتين سمكتين دول رمز للناس اللي وصلوا الكلمة ليهم اللي هم موسى والأنبياء سمكتين دول يرمزوا لموسى والأنبياء لأن هم موسى والأنبياء اللي قدموا كلمة الله لهذا الإيه الشعب وكان عن طريقهم الناس دي بيتغذوا بكلمة الله واتبقى 12 قصة في المعجزة الأولانية رمز لل 12 ست واللي سلموا بعد كده 12 تلميذ زي ما شفنا في سفر الرؤيا ان المدينة اورشليم كان ليها 12 اساس و12 باب في المعجزة الاولانية اتفقوا على العشب استقروا على العشب والعشب في الكتاب المقدس باستمرار يرمز الى الجسد يعني لو طلعنا سفر أشعية النبي إصحاح 40 نشوف المعنى ده في منتهى الوضوح أشعية 40 صفحة 1039 عدد س... عدد ستة صوت قائل نادي فقال بماذا أنادي كل جسد كل جسد عشب وكل جماله كظهر الحق يبث العشب رجل الظهر لأن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عشب يبث العشب رجل الظهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد فالعشب باستمرار يرمز إلى الجسد وجمال الجسد في دبوله وانتهائه يرمز ايضا اليه بدبول العشب لان العشب ده ما بيطولش كتير يومين ثلاثة ويدبل ويموت عشان كده بيرمزوا للجسد باستمرار بان هو يرمز اليه العشب يعني اللي شايف شكله حلو شكله حلو يومين ثلاثة بس مش على طول او في صحته ايضا هم يومين ثلاثة هيدبل لكن اليهود دول كانوا متكلين على الجسد او متكئين على الجسد كل اعمالهم كانت على الختان الختان ده مصنوع فين في الجسد كل اعمالهم على الممارسات الطقسية من غسل الجسد ومن فرائض الجسد فدول كان اتكائهم على العشب لكن كل الممارسات او الفرائض الجسدية ما تقدرش تشبعهم اللي يقدر يشبعهم فقط هو شخص المسيح الكلمة الحية فصارت الخمس تلاف الخمسة بتاعت اسفار موسى والخمسة بتاعت الذبائح لما تتحول الى الالف اللي هو الرقم السماوي كنيسة العهد القديم التي أشبعت من خلال المسيح كلمة الحياة أما المعجزة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي بتاعة الأربع ثلاث فهي بتشير إلى كنيسة الأمم دول شبعوا من خلال سبع خبزات ورقم سبعة في الكتاب المقدس إشارة إلى إلى الروح القدس بمواهبه السبعة وبرضك لو طلعنا في سفر أشعية أعتقد إصحاح 11 بيكلمنا عن سبع مواهب الروح القدس آه، أشعية 11 عدد واحد صفحة 1005 ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب واحد روح الحكمة اثنين الفكر ثلاثة روح المشورة أربعة القوة خمسة المعرفة ستة والمخافة سبعة وده اللي شفناه في سفر الرؤيا لما بيتكلم الذي له سبعة أرواح الله أو سبع مصابيح متقدة هي سبعة أرواح الله في كنيسة العهد الجديد أو كنيسة الأمم شبعت من خلال الروح القدس اللي انسكب من خلال أسراره السبعة على الكنيسة كلها في يوم الخمسين وكلت من صغار السمك سمك بسيط ده رمز للرسل البسطة اللي كانوا عميين يمكن العهد القديم قام على الكتبة وعلى الأنبياء وعلى مدرسة الأنبياء والعلم كان في مدرسة اسمها مدرسة الأنبياء في العهد القديم لكن العهد الجديد الكرازة قامت فيه على الايه على البساطة على شوية أمميين صيادين ده اللي كانت منه كنيسة العهد الجديد واتبقى سبعة سلال مملوءة لأن زي ما شفنا برضك في سفر الرؤيا إن كنيسة العهد الجديد رمز إليها بسبع كنايس اللي هم سبع مناير اللي موجودين في سفر الإيه؟ الرؤيا كانوا بيمثلوا كنيسة العهد الجديد وعشان كده دول رجعوا بسبع سلال مملوءة كل سلة كبيرة جدا كانوا الطيين اتكأوا على العشب فدول اتكأوا على الأرض أرض مجردة الأمم كانت حياتهم يعني تتلخص في كلمة واحدة إن هم عبدوا كل ما كان على الأرض عبدوا العجل عبدوا عشتاروت عبدوا التماثيل عبدوا الشمس والقمر زي ما شفنا في سفر التثنية المرة اللي فاتت خضعوا للأرض فجه المسيح رفع كنيسة العهد الجديد إلى ما فوق الأرض بدل ما هم يبقوا خاضعين للأرض يبقى هم اللي فوق الإيه؟ الأرض هم اللي ليهم السيادة على الأرض كان الأربع تلاف دول يشيروا إلى الأربع اتجاهات إلى كل الأمم إلى ملء العالم كله أربعة ده يتحول إلى الرقم الألفي إلى ما هو سماوي وأن كنيسة العهد الجديد أيضا تشبع من خلال السيد المسيح في نهاية كل خدمة عملها السيد المسيح كان لابد أن يقدم وليمة كان لابد أن يقدم شبع للناس اللي اتكأت عند رجليه يا ريت لو احنا بناخد حاجة عملية لحياتنا حتى لو الانسان حافظ الترتيلة اللي احنا رتبناها دي وكل شوية كده يرددها يقول تراني عند اقدام المسيح سعيدا كأني في قصر فسيح تحت رجلين المسيح في حرية كأن الواحد قاعد في قصر واسع كبير عشان كده بيقول لنفسه فأزغي لصوته يعني خدي بالك يا نفسي اسمعي صوته كيما استريح لانك لو سمعت صوته تجد راحة وشخص المسيح فيه دواء لكل جريح وفيه احتواء لكل طريح لو اتعلمنا ان احنا نقعد عند رجلينه تحت رجليه اشتهيت الجلوس لو وكل ممارسة روحية احنا بنعملها بهذا المفهوم انا جاي الاجتماع النهاردة هسمع كلمة وهصلي عشان اكون تحت رجليه مش عشان اجي اهو وخلاص اقابل شوية ناس ولا اقعد اتكلم مع شوية ناس او اسمع كلمتين او اعمل اي عمل انبسطت ولا ما اتبسطتش كنت نعسان ولا كنت صاحي لكن موضوع طرحنا عند رجلين المسيح سواء في خلوتنا في صلواتنا الفردية في حضورنا الاجتماعات في حضورنا القداسات لو قدر الانسان انه يدرب نفسه على هذا الموضوع هيقدر يلاقي شفاء راحة من كل ألم ويقدر يلاقي شبع لكل احتياج موجود جواه يا ريت ان احنا يبقى ده خطنا الروحي في كل عمل او في كل ممارسة روحية احنا بنعملها انجيل معلمنا متى اصحاح 16 وجاء اليه الفريسيون والصديقيون ليجربوه فسألوه ان يريهم آية من السماء فاجاب وقال لهم اذ كان المساء قلتم سحر لان السماء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون جيل شرير وفاسق يلتمس آية ولا تاتى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى ولما جاء تلاميذه الى العبر نسوا ان ياخذوا خبزا وقال لهم يسوع انظروا وتحرروا من خمير الفريسيين والصديقيين ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم ناخذ خبزا فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليل الايمان انكم لم تاخذوا خبزا حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف وكم قفة أخذتم ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلا أخذتم كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرروا من خمير الفريسيين والصديقيين حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصديقيين ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقالوا قوم يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء قال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوبى لك سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لم تقوى عليها وآتيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته حينئذ يبادي كل واحد حسب أعماله الحق أقول لكم أن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته والمجد لله دائما أبديا آمين كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن بمعجزة إشباع الأربع تلاف من الخمس من السبع خبزات والقليل من صغار السمك وشفنا دي ان المعجزة دي عملها السيد المسيح بالقرب من الامم وان اللي اكلوا في هذه المرة كان ناس كتيرة من الامميين مش من اليهود مش من شعب الله المختار وقلنا ان كل مرحلة من خدمة السيد المسيح كان بينهي بالخدمة بتاعته بوليمة يقدمها للشعب انهى خدمته في الجليل بوليمة شبع بيها الخمس تلاف انهى خدمته في العشر مدن وما بين الناس الامميين بوليمة شبع فيها اربعة الاف وانهى خدمته في اورشليم في يوم خميس العهد لما قدم للتلاميذ او قدم لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد في شخص التلاميذ سر العشاء الرباني او الوليمة المسيانية حقيقة ان بعد ما المسيح عمل معجزة الاربع تلاف وسمع بيها ناس من الفريسيين والصديقيين جم لحد المسيح وطلبوا منه انه يريهم آية من السماء العجيبة ان الفريسيين والصدوقيين دول مجموعتين متعارضتين على طول الخط لو كنت تفتكروا في الاول خالص اتكلمنا عن الجماعات او الاحزاب اللي كانت موجودة في وقت السيد المسيح وقلنا ان الفريسيين دول مجموعة تتمسك بالناموس وبالطقوس وبالممارسات وبالفرائض وليها تدين ولكن هذا التدين يعتمد على المظاهر الخارجية بيدققوا في غسل ايدين قبل الاكل وما الى هذا من شكليات وكان الفريسيين دول ناس معتمدين على برهم الذاتي ان كل ما بيعملوا ممارسات كل ما البر بتاعهم بايه بيزيد دول جماعة الفارسيين جماعة الصديقيين دول ناس تانيين مختلفين خالص عن الفريسيين دول يمثلوا الطبقة الارستقراطية او الطبقة الغنية في الشعب اليهودي ناس اغنياء ومبدأهم زي ما عرفنا قبل كده ان ما كانش عندهم ايمان بالحياة الاخرى ولا يؤمنوا بالملائكة ولا يؤمنوا بالأرواح ولا يؤمنوا بالمجيء الثاني كل إيمانهم منصب على العالم والكون اللي هم عايشين فيه أو اللحظة الطبيعية اللي هم بيحيوها عشان كده كانوا بيعتمدوا على الغنى على المادة على الفلوس وفي نفس الوقت نتيجة غناهم ونتيجة ان هم الطبقة الارستقراطية كانوا يكونوا حزب سياسي كانوا بيشتغلوا بالسياسة هم اللي متصلين بالحكام هم اللي متصلين بالرمان اللي في ايديهم الثروة واللي في ايديهم السلطة فكانوا الصديقيين دول ما يؤمنوش بالحياة الاخرى ما يؤمنوش بالملائكة بالارواح لكن كل همهم في المجد بتاعهم اللي على الارض واعتمدوا على حتتين في حياتهم على نقطة المادة او الفلوس والنقطة التانية السياسة ازاي ان هم يشتغلوا بالسياسة ويبقى لهم اتصالات وعلاقات بالناس اللي ليها سلطات الفريسيين جماعة متدينين شكليا أو ظاهريا الصديقيين جماعة تانيين كل همهم المادة والسياسة والحكم وكان منهم هيرودس عشان كده حتى نلاقي في انجيل معلمنا مرقس الرسول ربنا يقول لهم تحرضوا من خمير الفريسيين والهيرودوسيين هيرودس او جماعة هيرودس الجماعة اللي ماسكة الحكم وفي ايديها الغنى والمادة والسياسة هم كانوا من جماعة الصدوقيين الحقيقة ان المجموعتين دول بالرغم من تعارضهم جماعة متدينة والجماعة التانية جماعة مادية ارضية الا ان هم الاتنين اتفقوا مع بعض ان هم يواجهوا المسيح يجربوه بالرغم ان الجماعتين ملهمش علاقة ببعض خالص كان تملي فيه مشاحنات بينهم وخناقات بينهم لدرجة ان بولس الرسول مرة نجى نفسه من الموت بطريقة لطيفة قوي انه راح عامل خناقة ما بين الفريسيين والايه والصديقيين قال لهم ان انا بحاكم على رجاء القيامة من ايه من الاموات الفريسيين بيؤمنوا بالايه بالقيامة الصديقيين ما بيؤمنوش فهم هما الاثنين اتخانقوا مع بعض وسابوه هو لكن نشوفهم ان هم بيوحدوا جهودهم او بيتفقوا ظاهريا من اجل ان هم يجربوا المسيح لما تتحالف قوة الدين الظاهرية او الشكلية مع قوى العالم السياسية والمادية لكي ما تواجه ملكوت السماوات وهم تقدموا له بطلب محدش يقدر يرفضه طب احنا عايزين نؤمن بيك لكن عشان نؤمن بيك ورينا آية ورينا ايه معجزة بس على شرط المعجزة دي تكون منين من السماء ورينا معجزة من السماء وكان في ذهنهم معجزة موسى ان السماء لما اتكلمت بالبروق والوعود وبالدخان وبالزلزلة وبالعاصف وبالريح عرفوا ان موسى ربنا كلمه لما شاف الظواهر الطبيعية دهيت قالوا له ادينا معجزة زي بتاعة موسى فمرة تانية قالوا له تقدر تنزل لنا خبز من السماء زي ما نزل لنا موسى خبز من السماء العجيبة ان السيد المسيح كان وراهم معجزات كتيرة سواء لليهود وسواء للأمم لسه مشبع الخمس تلاف في الإصحاح اللي فات والأربع تلاف وكأنه أنزل خبز من السماء ولسه شفى مرضى عمي وعرج وعصم وشل ومفلوجين لكن بالرغم من كل ده قالوا له لا سيبك من الكلام ده احنا عايزين آية من السماء عايزين حاجة من السماء علامة من السماء تثبت او تدل ان انت نزلت من السماء بالرغم ان احنا ما ننساش في تاريخ العهد القديم ان حتى الناس اللي شافوا العلامات اللي نزلت من السماء والبرق والدخان والرعود الا انهم بعد كام يوم بعد 40 يوم بالظبط كانوا تحولوا عدد الايه العجل الذهبي يعني رؤيتهم للمعجزات اللي من السماء دي ما كانتكمش فابتدى السيد المسيح يخش معاهم في حديث يكشف اللي جواهم قال لهم اذا كان المساء قلتم صح اذا شفتم بالليل كده ما بين العتمة وشفتم السماء وبصيتوا لها تقولوا بكرة هيطلع يوم كويس صح ليه لان السماء محمرة ده الطبيعي ان السماء تبقى حمرة بالليل ساعة غياب الشمس لكن لو تاني يوم صبحتم لقيتم السماء محمرة بعبوسة بعبوسة يعني في غيم تقولوا الجو هيقلب الدنيا هتمطر اذا كنتم من المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم قدرتم تعرفوا ان كان الجو هيبقى كويس ولا لا ومرؤون تعرفون ان تميزوا وجه السماء اما علامات الازمنة فلا تستطيعون اصل ساعات الانسان يبقى نبيه في حاجات ويستغبى في حاجات تانية ساعات الانسان يبقى نبيه جدا في الامور الدنيوية لكن يستغبى جدا في الامور الروحية قال لهم انتوا بتعرفوا تميزوا على اساس ايه اي واحد بيعرف يميز ويتنبأ على اساس ايه على اساس حاجتين مشاهدات واختبارات يعني من كتر ما هو شاهد وعرف ان لو السماء محمرة بالليل يعرف ان تاني يوم الجو يبقى كويس لكن لو السماء محمرة بعبوسة شاف كتير الحكاية دي يعرف ان الجو بكرة يطلع ايه وحش مطر شاهد حاجة وبعدين اختبر الحاجة دهيت ان المشاهدات اللي اتركزت في ذهنه تحولت الى اختبارات ان الجو طلع صح وان الجو طلع مطر لما كانت السماء بعبوسة فاي انسان في حياته بياخد القدرة على التمييز او المعرفة من حاجتين من مشاهدات هو بيشاهدها باستمرار ظواهر ثم اختبارات فبياخد الشواهد والاختبارات دي ويترجمها الى معرفة او يترجمها الى تمايز من الامور فلما انتوا تعرفوا في الامور الدنيوية كويس يا كتبة ويا سب... يا فريسيين ويا سبوقيين تقدروا تقولوا ان بكرة ده يبقى كويس وبكرة هيبقى وحش على حسب المشاهدات والاختبارات بتاعتكم اما علامات الازمنه انتوا يا فريسيين يلي دارسين الكتب المقدسة كويس ازاي ما انتوش قادرين تفهموا الامور الروحية لان في علامات للازمنة موجودة في الكتاب المقدس فالمفروض انكم تعرفوا تميزوها وتعرفوا ان العلامات ده هي تدل على ايه على مجيئي الحقيقة ان كان في علامتين مهمين خالص يدلوا على ان المسيح كان لازم يجي في الوقت ده وكان لازم الفريسيين يبقى عارفين الحكاية دهيت اول علامة والكلام بيوجه للصديقيين لان الصديقيين كانوا يؤمنوا باصفار موسى الخمسة فقط من العهد القديم يؤمنوا باصفار التوراة بس لكن ما يؤمنوش بجرية اصفار العهد القديم اول حاجة من نبوة يعقوب لما جه يموت وادى البركة لكل ست من الاسباط واعلن عن مجيء شيلون او عن مجيء المسيح امتى لما يزول القبيب من ايه من يهوذا يزول القبيب من يهوذا يعني يزول الايه الملك من ست يهوذا وقال لهم اديكم شايفين ادي اول علامة ازمنة ان فعلا العصا والقبيب زال من قبط من ست يهوذا ما بقاش يحكم على اليهود ملك من ست يهوذا وبعدين قال لهم العلامة الثانية أزمنة دانيال الأسابيع السبعة اللي اتكلم عنها دانيال وبعد الأسابيع السبعة بتوعه مجيء المسيح كان لازم تعرفوا علامات الأزمنة كان لازم تعرفوا من الشهادات اللي شهدت ليا من يوحنا المعمدان الملاك اللي جه يهيئ الطريق قدامي انتوا عايزين تؤمنوا ومنتظرين آية من السماء لا مفيش آية من السماء حتى لما في مثل الغني ولعازر لما جه الغني وهو في الجحيم يقول لابراهيم ابعت حد ويقول لربنا ابعت حد للناس اخواتي اللي موجودين في الارض علشان ينبههم بالحاله الوحشه اللي انا فيها عشان ما ينالوش نفس المصير قال لهم عندهم موسى والانبياء قال لهم مش هينفع قال لهم لو ما كانوش هيصدقوا الكلمة بتاعت موسى والانبياء حتى ولو قام واحد من الاموات مش هيؤمنوا فهنا رفض السيد المسيح انه يظهر لهم آية من السماء بالعلم انه كان عمل آيات كتيرة يعجز عنها البشر في ان هو يسمعها لكن لما جه في هذه النقطة المسيح ما انصتش لرغبتهم لكن قال لهم ان كنتم عايزين تعرفوا الازمنة ففي علامات وانت عندكم الحكمة الكافية انكم تميزوا الجو وتميزوا المشاهدات بتاعتكم والاختبارات بتاعتكم فتقدروا تعرفوا ان كان الازمنة تحكم بان انا المسيح ولا لا الانجيل شرير وخاطئ من اجل الشر ومن اجل الزنا الروحي ما تقدروش تستطيعون ان تميزوا علامات الازمنه واه من الانسان اللي عنده ذكاء دنيوي لكن ما عندهوش ذكاء روحي يعرف يميز العلامات كويس بتاعه الدنيا لكن ما يقدرش يميز الزمن الروحي بتاعه لن تعرفي زمن افتقادك كل ده بسبب الشر وبسبب الزنا واحدة زانية مش عايزة جوزها لكن عايزة آخر مش عايزين ربنا لكن عايزين الآخر عايزين المادة فالإنجيل شرير وفاسق يلتمس آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي هي دي تاني مرة يعلن السيد المسيح موضوع آية يونان النبي وهو عايز يرجع ذهنهم ليونان بسبب حاجة واحدة على فكرة يونان أهل نينوى اللي كانوا أمميين أمنوا بيونان مش لأنهم شافوا معجزة من يونان ولا لأنهم شافوا حوت بيطلع يونان من بطنه بعد ثلاث أيام الحكاية دي ما كانوش يعرفوها وهو ما حكاهاش اهل نينوى الامميين لما امنوا وصدقوا بيونان مش لانهم راوا معجزه لكن لانهم صدقوا الكلمه فكان السيد المسيح عايز يقول لهم للاسف ان الامميين صدقوا بكلمه ولم يروا معجزه بينما انتم عندكم كل المعجزات اللي شفتوها واختبرتوها وكل علامات الازمنه ده لو رجعوا سفر اشعياء بيكلمهم بوضوح السيد نفسه بيعطيكم آية هذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه اسمه عمانوئيل فكان تبكيت السيد المسيح ليهم وهو في دائرة الأمم في هذا الوقت ان الامم تابوا بمنادات يونان دون ان ينظروا اية آية لكن صدقوا كلمة التوبة من يونان بينما دول اللي عندهم العلامات واللي عندهم المشاهدات والاختبارات مش قادرين يوصلوا له وبعدين يقول تعبير صعب قوي ثم تركهم ومضى اه لو فات المسيح على نفس والنفس دي ما قدرتش تعرف زمن افتقادها لأنك لم تعرفي زمن افتقادك ثم تركهم ومضى وإحنا في الأيام الأخيرة من حياة السيد المسيح على الأرض وزي ما شفنا اللي كان حاضر من الأول في نهاية الإصحاح إن هيبتدي لأول مرة السيد المسيح يعلن أو يعلن لتلاميذه عن موته وصلبه وقيامته ابتدى يعد التلاميذ لفكرة الصلب المسيح عايز يعلن ملكوته ويؤسس هذا الملكوت الملكوت ده لا يعلن ولا يؤسس الا من خلال ثلاث خطوات اول خطوة هد الانسان العتيق عشان واحد يبني مبنى جديد لازم يهد القديم العتيق والإنسان العتيق ده كان فيه صفة مميزة جدا اللي هو الرياء دي اللي هيفضحها السيد المسيح دلوقتي في الفريسيين والصدوقيين الرياء المظاهر الكذابة اللي من بره الشكليات الخارجية دي في حياة الإنسان لكن من جوه القلب بعيد فلازم يمد الرياء وبعد كده يبني الإنسان الجديد من خلال موضوع الإيمان اللي شفناه مع بطرس من يقول الناس ابني أنا فأعلن الإيمان أنت هو المسيح ابن الله الحي ده الإنسان الجديد اللي بيصدق في المسيح فهد القديم بناء الجديد ده تكلفته غالية تكلفته تساوي الصليب عشان كده ممكن نقسم الإصحاح ده إلى ثلاث مقاطع هد الإنسان العتيق إنسان الرياء والغش البراجرافين الأولانيين بناء الإنسان الجديد البراجراف الثالث من خلال الإيمان بشخص السيد المسيح وهذا الإنسان الذي يبنى بالطوبة وبمفاتيح ملكوت السماوات وبعدم قدرة أبواب الجحيم عليه ده الإنسان الجديد البراجراف الأخير تكلفة هذا الملكوت تكلفة هد الإنسان العتيق وبناء الجديد هو أن المسيح يتصلب وكل واحد فينا يمشي ورا المسيح شايل الايه الصليب بعد ما مشي وساب الفريسيين والصديقيين دول التلاميذ وقال لهم تعالوا كانوا نسيوا ياخدوا خبز معاهم ما خدوش اكل وبعدين قال لهم نمشي في العبر نعدي بحر الجليل وراح قال لهم كلمة تحرزوا من خمير الفريسيين والصديقيين الذي هو الرياء قالوا خمير ايه اللي انت بتحذرنا منه ده احنا حتى نسينا ناخد ايه خبز كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لان هم كانوا رايحين منطقة اممية وكان الانسان اليهودي ممنوع انه يستعمل خمير من الامم او ياكل اكل من الامم كانوا هيروحوا قيصرية فيلبس ودي حتة من منطقة الامم